من أم الأمم مشاهدينا الكرام مجدد التحية والترحيب بحضراتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم ونرحب بضيوفنا في هذه الفقرة الأولى معنا في حلقة اليوم اللقاء المفتوح المهم جدا في مليونية الشرعية والشريعة نعود شيخ علاء لما كنا نتحدث فيه كنت حضرتك بتتكلم عن مسألة الحوار ان احنا بتقول لو كان في لو في خلاف في البيت بين الزوج والزوجة بيبقى في قرار في النهاية قرار واحد نعم.
فمحتاجين يعني الحمد نضع لله هذا والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام والسلام.
في أي خلاف يعني ال- البشر لابد أن يختلفوا إيه، لا يمكن أبدا أن يجتمعوا في كل شيء على رأي إيه على رأي واحد لكن إذا اختلفنا كيف نتعامل مع هذا الخلاف نعم.
يعني الآن كما اختلفنا في هذه القضية كيف نتعامل مع هذا الخلاف النبي نفسه صلى الله صلوات عليه الله وسلم، وسلامته صلى عليه الله عليه وسلم.
في غزوة بدر لا- أمسك بأسرة وكانوا سبعينا نعم فالنبي عليه الصلاة والسلام أتى بكبراء أصحابه وجلس معهم وبدأ يقول ما رأيكم نعم.
ماذا نفعل في الأسرى نعم.
وهم مخيرون بين أشياء يفعلونها فقال عمر رضي الله تعالى عنه اللهم.
قال نقتلهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والسبب في ذلك ان دي اول معركة فاصلة بين اسلام وكفر نعم.
فحينما يفعل يفعل رسول الله صلى الله عليه صلى وسلم الله عليه هذا وسلم.
هذا سيعطي قوة أكبر للإسلام نعم.
ويرهب العدو أكثر يعني مش معناها أن عمر رضي الله تعالى عنه يعشق الدم لا.
إنما أيضا من حنكة سياسية عند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ده هذه أول معركة فاصلة ولابد أن يروا منا القوة فحينما يرون ما رأوا في أرض المعركة ويرون أننا فعلنا هذا بالأسرى بعد ذلك يعني سيجعلون لكلمتنا ولنا ألف حساب نعم.
نعم.
خدت بالك فقال للنبي عليه الصلاة والسلام صلى وهو الله عليه جالس وسلم. صلى قال له الله عليه نقتلهم يا رسول الله دي وجهة نظر فالنبي عليه الصلاة والسلام قال وما رأيك يا أبا بكر رضي الله قال تعالى هم أهلك يا رسول الله شوف أبو بكر رضي الله تعالى عنه. أبو بكر طمعان أيضا إن هؤلاء مش فاهمين النهاردة يفهموا بكرة, بكرة يفهموا يعني مش مقتنعين النهاردة بكرة يقتنعوا طب إيه رأيك نقبل الفداء خدت بالك وناخد الفداء فلعل هؤلاء بعد ذلك يفكرون في الإسلام ويدخلون إلى الإسلام ودول مين اللي بيختلفوا في وجود النبي عليه سيدنا الصلاة أبو بكر والسلام وسيدنا عمر.
في النهاية هيتم كم قرار مع الأسرة هو واحد مش ممكن الا قرار واحد نعم.
مم.
فالنبي عليه الصلاه والسلام قبيل الفداء ليه من باب الرحمه برضه ولعلهم يعني يسلمون لعلهم يقتنعون لعل ال- المشركين يحفظوا لنا هذا فيبداوا يقتنعوا يعني ايه اسلام وعظمه الاسلام تتخيل بان الله تبارك وتعالى يعاتب أنا رسول.
عفوا أنا أعتقد إن الشيخ محمد حسان موجود على وسجد المنصة.
سجده شكر آه نعم سجد سجدة شكر لله على المنصة ربنا يتقبل من الجميع يا رب نعم ربنا هو يعني يتقبل ال- من الشيخ الجميع.
يعني ب- بقاله فترة كبيرة ذهب إلى ميدان النهضة ولكن لم يصل يعني قعد فترة كبيرة جدا العجيبة يا أستاذ لحين منعم.
الوصول إلى المنصة يا اللهم لك الحمد العجيبة أنا, أنا كنت على أظن المنصة أنه الآن على الرأس.
قدام هو قال.
قدام الشيخ والله العظيم أنا لما كنت موجود مش عارف صحيح.
بصرك جايب العدد فين آه.
يمين والله بصرك ما جايب آخر العدد لو- لو- وشمال نفس الموضوع لو الصوت يقدر يظهر معانا يا ريت لو نسمع كلمة الشيخ محمد يا ريت
هنسمع مع بعض طيب و- نظبط حاضر حاضر يعني المنصة هي ممتلئة لا انا انا بتعجب انا بتعجب خد بالك بس من من نقطه مهمه قوي ايه هي بعض الكاميرات احيانا زي ما انتم بتشوفوا كده الجزء ده جزء قريب ده دول بس حوالين المنصه والله العظيم يا جماعه انا كنت هناك اللي موجود قدام المنصه على اليمين وعلى الشمال وامام المنصه والله من يصعد على المنصه لا ياتي ببصره الى اخرهم والله نعم، صادق، لا صادق، ياتي صادق.
ببصره الى اخرهم يعني اوعى تفكروا ان الجزء ده بس اللي لا، لا، موجود لا، لا, لا، لا, لا.
يمينا وشمالا واماما يا شيخ علاء احنا مشينا انا وحضرتك وكان لسه الناس بتيجي كمان.
ده يعني المسيره بتاعت ال- الازاهره كانت في غايه من الروعه اه نعم وهو جنب ال- الشيخ محمد الشيخ أحمد عامر
نعم الش- نعم الشيخ احمد نعم آه نعم هو قالوا حتى ال- ال- ال- ال- الحضور الآن يعني ذهب إلى ميدان الجيزة يعني نعم.
ميدان النهضة سبحان إلى الله.
ميدان الجيزة نعم، ما شاء نعم.
الله وصل لميدان الجيزه نعم، وصل من, لميدان من عند الايه من عند الجامع من عند الجامعه الى ميدان الجيزه وبعدين مش عارف مين اللي طالع المحافظ طالع يقول لك 10000 لا هو واحد 50,000 اتعلم ولا لا, 50,000.
لا واحد اتعلم ال- الحساب في يا الرخصه خالد.
في ايام الرخصه اه في المنظر كان ال 500 شغل.
بواحد
اتفرج انا بقول لك كان يعني ده كلام واحد اتعلم الحساب ايام الرخصه يا.
وهو كمان يعني وسط بعض المعلومات ان الرئيس دكتور محمد مرسي سيتكلم آه، أم- للشعب امام اللجنه التاسيسيه في تمام السابعات قال الساعه سبعة او السابعة ونصف بعد قليل يعني في حضور الجمعيه التاسيسيه للدستور وهم بيسلموه مسوده الدستور ان شاء الله النهارده نعم اسال الله ان يوفقنا واياه امين يا رب امين يا رب طيب شيء ادي ادي اللي ادي الكلام وبص والكلام ده بس ده دول اللي موجودين فين حوالين الجامعه جامعه القاهره شايف بقى الاسكندريه الان واسيوط الان ولو جولنا بقى بقيه المحافظات والمنصوره نعم، الان نعم، والسويس نعم، الان نعم.
والبحيره الان ومش عارف ايه الان كل دول فين وفي ناس ادي احنا سمعنا ناس موجوده في البيوت وقدامها الشاشات احنا كده صوت عالي.
وبتتكلم ناس ناس ناس ع- في البيوت نعم.
وبتتكلم وهنفتح تليفوناتها خدت بالك؟
بالتأكيد، وهي بس- وهي هي- في هي البيوت بس في يعني نقطة- اصل يقول لك ايه اصل دول كام يعني مليون فضيلة الشيخ 2 علاء.
مليون 5 هو- مليون الشعب مش عارف كام مليون لا هي بس عشان من هنا عايز ارد على هذه النقطه نعم.
بعد اذن حضرتك آه، واحنا شايفين الصوره اللي كانت قبل كده فكاتبين تحت القوى الاسلاميه ايوه ده ده توجيه اعلامي فيه من الخبث ما فيه وكأن هذا فصيل منفصل عن مصر لا اللي موجود هناك ده شعب مصر بكل طوائفه بكل اشكاله انما انك بتحصر بتقول للاخرين دول القوى الاسلاميه وانتوا بقى بقيت كل قوى مصر باختلاف توجيهاتها لا اللي موجود النهارده في ميدان في في في ميدان النهضه كل تمثيل قوى مصر بكل طيارتها اطفال وشيوخ وكبار وناس آه، بكل اوجهها عشان ما نحصرش ال- المساله وليا برضو تعليق على اختي اللي بتقول ان البلد يطلع بره وفلان يطلع لا انا بقول لا البلد بلد الجميع بلد البلدعي وبلد الاستاذ حمدين صباحي ونحن ك- كاسلاميين انما نخاطب الجميع آه، يعني ب- ب- بلغه فيها من الادب تختلف تماما عن لغتهم آه، استاذ علاء والكلام للاستاذ ملهم تعال نشوف حتى بي- بي- بيوجهوا تفكير الناس ازاي حتى والله العظيم انا بحذر بعض الاعلاميين ان الرجل لا يلقي بالكلمه هي من غضب الله من غضب الله تهوي به سبعين خريفا في النار لما يطلع إبراهيم عيسى يقول آه، ما أغنى عني مالية طب.
هلك عني سلطانية أمرت بحب الشريعة
الشعب يريد تطبيق شرع الله الشعب يريد تطبيق شرع الله الشعب يريد تطبيق شرع الله الشعب يريد تطبيق شرع الله
فليشهد العالم كله عامة وليشهد أهل مصر خاصة أن شعب مصر يريد شرع الله يا من أتيتم اليوم من كل بقاع مصر يا من بذلتم من أموالكم بذلتم أنتم من أموالكم ولم تأخذوا أموالا يا من بذلتم من اوقاتكم يا من اتيتم بنسائكم واطفالكم لتشهدوا ربكم جل وعلا فوق عرشه انكم لا تريدون الا شرعه نعلن لأهل مصر ونقول ها هم المسلمون وها هم الإسلاميون يعتزون بدينهم ويعتزون بكتاب ربهم وبسنة نبيهم وهم مستعدون ليبذلوا دماءهم دون شريعة ربهم والله الذي لا إله غيره منذ ساعتين السيارة في أمواج بشرية لا أعلم لها أولا ولا آخرة ليعلم الجميع ليعلم الجميع أن شعب مصر وأن شباب مصر وأن نساء مصر وأن مصر مسلمة وستبقى إن شاء الله مسلمة رغم أنف العلمانية إسلامية إسلامية رغم أنف الليبرالية إسلامية إسلامية رغم أنف الشيوعية ما أتينا الليلة والله إلا لننصر شريعة ربنا والله ما أتى هذا الجمع إلا لينصر دين الله ولينصر دين رسول الله وليعلم العالم والدنيا كلها أن محمدا ما مات وما خلف بنات بل خلف أطهارا خيبر خيبر يا يهود لا في اعلى في اعلى في اعلى خيبر خيبر يا يهود جيش محمد هنا موجود خيبر خيبر يا يهود جيش محمد هنا موجود لا شرقية ولا غربية مصر بلدنا إسلامية لا شرقية ولا غربية مصر بلدنا فيها حرية أقول أقول أيها الأفاضل ما أتينا إلا لنشهد لإسلامنا ولنحمي بلدنا ووطننا مصر أتينا لنعلم أهل مصر أن شريعة الله جل وعلا عدل كلها ورحمة كلها ومصلحة كلها ورحمة كلها وليطمئن كل مصري يعيش على هذه الأرض الطيبة أن المسلمين والإسلاميين سيحمون الجميع نصرة لله ونصرة لرسول الله نطمئن من هنا كل مصري نطمئن من هنا كل مصري حتى ولو كان قبطية حتى ولو كان نصرانية ونقول الإسلام ديننا ومصر وطننا والحوار سبيلنا فتعالوا بنا لنتحاور تعالوا بنا لنص- لنصدق النوايا لنطهر السرائر والطوايا ولنجلس مع بعضنا البعض وليسمع بعضنا للبعض ولا يحاول فصيل مهما كان صوته مرتفعا في الفضائيات ان يقصي هؤلاء الموحدين وان يقصي هؤلاء المؤمنين
تكبير تكبير تكبير تكبير
فمصر ليست لهم وحدهم بل مصر ملك لجميع شعبها ولجميع من يعيش على ارضها وترابها وهذا المشهد الذي اراه يدل دلاله واضحه على ان فجر الاسلام بدات تباشيره صبح صبح تنفس بالضياء وأشرقا والصحوة الكبرى تهز البيرقا وشبيبة الإسلام هذا فيلق في ساحة الأمجاد يتبع فيلقا وقوافل الإيمان تتخذ المدى دربا وتصنع للمحيط الزورقا وما أمر هذا الصحوة الكبرى سوى وعد من الله الجليل تحقق البطاطا اثبتوا واصبروا وصابروا وانصروا دينكم بدمائكم وارواحكم ونسائكم واموالكم واولادكم وحافظوا على مصركم وكونوا وكونوا دعاة للحق والخير والهدى بالحكمة البالغة والكلمة الرقيقة الرقراقة والخلق العذب الجميل نريد انقلابا للقلوب ولن يكون هذا الانقلاب للقلوب لتقبل على شريعة علام الغيوب إلا بكلمتنا الصادقة إلا بكلمتنا الهادئة إلا بسلاح من الخلق العذب الجميل وأنتم أهل لأن تعلموا الدنيا شريعة الملك الجليل وشريعة النبي البشير النذير بالقول والعمل والحال نصركم الله وأيدكم الله وحفظ مصر من كل فتنة ومن كل سوء وأيد ولاة أمرها في كل موقع لما يحبه ويرضى ولا أريد أن أطيل أكثر من ذلك فهيا قادم قادم يا إسلام
لا ده مش صوت ناس عاوزه تتحكم بالاسلام في صوت اقوى من كده صح ولا مش صح فتسمع الصوت قادم قادم يا اسلام قادم قادم يا اسلام حاكم حاكم يا قران حاكم حاكم يا قران قادم قادم يا اسلام قادم قادم يا اسلام حاكم حاكم يا قران حاكم حاكم يا قران قل لي مصر اليتها هويه للشريعة الإسلامية كل مصر لها هوية للشريعة الإسلامية
مصر الكنانة مصر الكنانة ما هانت على أحد الله يحرسها عطفا ويرعاها ندعوك يا رب أن تحمي مرابعها ندعوك يا رب أن تحمي شبابها ندعوك يا رب أن تحمي رئيسها ندعوك يا رب أن تحمي المسؤولين فيها ندعوك يا رب أن تستر نساءها ندعوك يا رب أن تنزل عليها من رحماتك وأن تستخرج لها من بركاتك مصر الكنانة ما هانت على أحد الله يحرسها عطفا ويرعاها ندعوك يا رب أن تحمي مرابعها فالشمس عين لها والليل نجواها نحب إسلامنا ونحب نصرنا فليعلم الجميع ممن يتهموننا بأننا لا نحب هذا الوطن وبأننا لسنا حريصين على تراب هذا البلد فليعلم الجميع أن حبنا لمصر دين نتقرب به إلى الله دين نتقرب به إلى الله فلقد دعا الخليل ابراهيم الى مكة شرفها الله رب اجعل هذا البلد امنا وارزق اهله من الثمرات ودعا نبينا لمكة فقال والله ما اطيبك من بلد وما احبك الي ولولا ان قومي اخرجوني منك ما سكنت غيرك فلما هاجر الى المدينة قال اللهم حبب الينا المدينة كحبنا مكة او اشد وفي رواية واجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة فمصر سنحفظها بدمائنا وسنحرسها باموالنا واولادنا وارواحنا ولا ينبغي ان يزايد على وطنية الاسلاميين اي احد يعيش على هذه الارض الطيبة فالاسلاميون يتقربون الى الله بنصرة دينه والتمسك بشريعته ويتقربون الى الله بحب وطنهم وبالحفاظ على ذرات ترابه فلا تخريب بينهم ولا اعتداء على مؤسسات ولا حرق لمدارس ولا حرق لمصانع اشهدوا لدينكم واشهدوا لشريعتكم واشهدوا لنبيكم بالبذل والعمل والانتاج والعطاء في كل ميادين الحياة نظرية لديننا وشهادة عملية لبلدنا فمصر الآن تحتاج إلى سواعدكم أيها الأخيار تحتاج إلى بذلكم وعطائكم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وأبشركم مهما انتفخ الباطل وانتفش كأنه غالب فإنه زاهق ومهما ضعف الحق وانزوى كأنه زائل فإنه ظاهر وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل
بلدي مصري مصري مصر يا وطني أفديك بروحي وعمري وقلبي وكياني يا مصر أفديك بروحي وعمري وقلبي وكياني
ما شاء رب العالمين يعني صورة معبرة موجودة وسمعنا لكلمات شيخنا الحبيب الشيخ محمد حسان اللي دايما بيتفاعل مع المجتمع واللي نقدر نقول عليه الآن الشيخ محمد الشيخ الثوري اللي ما شاء الله يعني أثار كل من من هو موجود في ميدان النهضة وكل من استمع إليه على شاشات الفضائيات الآن في البيوت والصورة اللي احنا شايفينها ويا ريت نجيبها بس علشان نرد على الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة لما بيقول ان سعة ميدان نهضة مصر لا تتجاوز خمسين ألف متظاهر خمسين ألف متظاهر ده الميدان اللي هم موجودين فيه ده على كلام محافظ الجيزة فاحنا مش عارفين الخمسين ألف متظاهر دول أنهي, أنهي جنب يعني أنهي شارع هم الخمسين ألف أنا مش عارف الخمسين ألف اللي في الشارع اللي في اليمين ولا اللي في الشمال ولا اللي ورا ولا اللي قدام ولا لغاية الجيزة ده اللي احنا عايزين نعرفه ويقول لنا الدكتور علي عبد الرحمن اللي بيؤكد ان الميدان بيكفي بين 40 إلى 50 ألف شخص فقط ربنا يكرمك يا دكتور علي عبد الرحمن وبنتمنى ان انت تكون متابع الفضائيات ومتابع الشاشات ابعد عن القنوات الاسلاميه سيقولوا ده بيزودوا الاعداد على الشاشه ولا حاجه ويبقى عندهم اجهزه بتزود الاعداد ولكن شوف الشاشات اللي موجوده والفضائيات المختلفه الثانيه وشوف الاعداد اللي هي موجوده احنا لابد ان نبقى محايدين نقول كلمه الحق انت لا مع ده ولا ضد ده بس قول كلمه الحق ان الاعداد كبيره بتتعدى المليون ولكن الشيخ محمد حسان فضيله الشيخ علاء وفضيله الشيخ عبد الخالق ركز على كلام مهم جدا على مسألة ان احنا لابد ان احنا نتظاهر كل واحد يقول رأيه بأدب وباحترام واحنا ما نخونش حد من ما نتهمش حد ولكن لابد ان الكل يعمل على طاولة واحدة وان الكل يقعد على طاولة واحدة من اجل الحوار من اجل ان احنا نضع الخروج والمخرج من الازمة كيف نخرج بها وكيف نعبر بمصر الحبيبة آه نعم اسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفق الشيخ وان يثبته امين آه استاذ ملهم يعني كما نتكلم الآن الآن وحضرتك تدير حوار بيننا إن لم تكن حضرتك محايد فما قيمة إنك أنت تبقى محاور نعم
حينما نرى الإعلام يعني المحافظ يقول إنه إن الساعة خمسين ألف آه.
حينما نرى الإعلام وهو يتكلم مثلا أحد الأشخاص يقول إن, إن ربنا أخذ رأي الملائكة ما اعرفش في أي كتاب ده ولا في أي قرآن ربنا إيه اخذ رأي الملائكة يعني فرو... كده الاعلان الدستوري ده بيعمل من الدكتور محمد مرسي فرعون ومش عايز ياخد رأي حد اذا كان ربنا اخذ رأي الملائكة والآية بتقول يعني إذ قال ربك للملائكة إني جاعل ما قالش إيه رأيكم أنا هجعل وبعدين تقولوا لي يعني. يعني هذا التضليل لعقول الناس إلى أي مدى تضليل لعقول الناس كما قلت لما يطلع واحد ويقول لك ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية السلطانية السلطانية اسلوب أنا أنا لا أرضى لنفسي إن أنا أقلد أقلد عمل عفوا إيه؟
إيه؟ شيخنا بس احب اوضح ان البليونيه اللي احنا شايفينها الان في ميدان النهضه في زيها الان في هذه اللحظات في اسيوط وفي اسكندرية لا بس ب- بنفس الكيفيه ونفس الصوره اللي احنا شايفينها موجوده في وفي اسكندريه اسكندرية حضرتك بنفس الكيفية نعم، ونفس ما شاء الصورة.
الله، ربنا يبارك.
نحن إذا ونؤكد ان الر- إن الرئيس مرسي هيتكلم ويقول كلمه الساعه الساعة 7 يقول ان هي موجودة بنفس الشكل فين؟
في اسيوط وفي الاسكندرية لا لا لا كلمة اسيوط دي آه.
شدتني اكتر نعم ايوه ليه؟
نعم الحدث الاخير كان حادث فين؟
القطار نعم في ال- اسيوط ال- ال- الاليم والاعلام اللي نفخ والكلام ده وبالرغم من كده نعم الناس طالعه في اسيوط ويقول بنفس وانا الشكل تشدني اسكندريه اكتر لان الدكتور محمد مرسي في الانتخابات كانت نسبته في اسكندريه اقل آه، نعم اذا هذا تغير يا فكر الله.
الناس حدث نوع من التغير وبقى بس احنا عايزين ايضا رب واكد لنا على المعنى ده نعم.
ان الاخوان مش هم اللي موجودين لوحدهم الله في ميدان يفتح عليك ده اللي أنا ميدان عايزه.
النهضه ولا الاخوان ولا السلفيه اه احنا بس عايزين نؤكد لا مش الاخوان لوحدهم ولا لوحدهم.
السلفيه هذا آه.
شعب مصر اه نعم هذا عشان ما حدش يطلع يقول لي مش شعب مصر كله اللي موجود هذا رأي الأغلبية من شعب مصر هذا رأي بالموازين احسبها بأي موازين نعم.
بموازين العدد موازين الكمية موازين الآراء فهذا رأي لابد أن يحترم آه هذا الرأي بالمناسبة آه، دكتور يا أستاذ ملهم واحنا النهارده في حتى في هذه الملحمه التي دخل فيها جزء من القضاء انا بقول يعني آه للقضاه لا لا انا ب- بس هاخد بيت شعر وهعدل فيه بعض الكلمات يا ريت كل قضاة مصر يعني يسمعوني يعني يعني بقول يا قضاة مصر يا ملح البلد آه طبعا ال- البيت البيت لا انا يعني آه انا هقول من يصلح الاكل اذا الملح فسد يعني اذا ال- الم- اذا الم- اذا هذا ال- ال- لن يصلح الاكل اذا الملح فسد فارجو ان قضاة ال- قضاة مصر اكد الرئيس اكثر من من مئة مرة الاحترام الكامل للقضاء والاحترام ونحن وأنا- وها نحن هنا نؤيد هذا الاحترام الكامل للقضاء لكن كيف نخرج بالبلد من هذا المأزق الذي تمر فيه الكل لازم يسمع يا استاذ ملهم نعم.
نعم. الكل اصبح عاوز يتكلم فما بقاش حد هي ايه يسمع هيسمع محدش فاضي يسمع الاخر لكن يعني آم، يعني آه، آه، ل- ل- عندنا في العلم يقول لك اول ابواب العلم ادب الاستماع مم، جميل ادب الاستماع انك تسمع الاخر انما هم النهارده خلاص غلطين لما يطلع الدكتور البلدعي ويقول اصل بتوع التاسيسيه دول ما بيؤمنوش بالهولوكوست انا قلت دول انا قلت هيقول دول ما بيؤمنوش بالله ولا ايه آه.
يعني طب ما جارودي لما قال ما فيش هولوكوست ما اتعمل فيه ايه, إيه يعني المشكله يعني واصبحنا يعني العيب فيه كانك بتستقوي علينا اسرائيل وبتستقوي علينا امريكا لان في قانون في هيئه الامم المتحده معروف معاداه الثانيه هل هذا منطق يا دكتور بردعي انا والله العظيم من هنا بقى اخاطب الدكتور البلدعي واخاطب كل اخواننا كل اخواننا إخ- والله العظيم اللي في التحرير اخواننا وهذه البلد تسعنا جميعا لما هذا الشقاق لما هذا الخلاف فتعالوا كما قال ربنا الى كلمه الى كلمه سواء وهناك من يؤجج هذا الاختلاف يا استاذ ملهم بص على الخريطه ايوه
احنا من ساعة مصر ما وقفت بقوة عشان تنا- ت- تساند سوريا وقفنا بقوة ضد غزة لابد من العدو الخارجي أن يوجد ما يشغلك بالداخل لتنصرف عن قضية آه، سوريا وعن قضية غزة أصبحت الدائرة حوالين إسرائيل غزة الآن سوريا خلاص يعني الحرب دائرة فيها ال- العراق قد بيعت وانتهت ومش هقول طبعا مين كان السبب ولا ما كانش السبب والاسلحه واسلحه الدمار ومش عايزين اذكر الناس فادي ادي الدائره التي حول اسرائيل العراق النهارده في في مشاكل وخلافات في الاردن ب- باقي من؟ باقي مصر فاثارت ال- مع- معها المشاكل مع غزه نعم.
وب- فاذا الان هي بتدمر كل هذا الطوق الذي كانوا يحيط اسرائيل لابد ان ننتبه إلى ولابد ذلك.
ان ننتبه لذلك نعم.
لابد ان ننتبه جميعا لم- اللي عنده يعني حميه على هذا البلد سواء كان الاستاذ حمدين صباح اللي مش عاجبه حاجه يقدم البديل وانت طالع تعترضه بس ما ما ما- يعني من قال هذا يعني سبحان الله عز وجل يعني انا في بيتي لو لما بقول الاكل ده انا مش عايزه ه- تسالك الزوجه تقول لك ايه طب تاكل ايه اه اذا لابد من حتى عند تقديم المشكله لابد من انك تقدم حل او تقدم بديل وهذا البديل ايضا اذا كنت انت مش رافض بتقول لابد من التوافق طب ما انا كمان ليا راي ان انا ارفض مم.
اشمعنى تعطي نفسك حق وتسلبه مني ما هذا المنطق يعني منطق معكوس ومقلوب في كل شيء وكأنه حينما يعني يحتكر إنسان الحقيقة وحده أظن عليه أن يراجع قواه العقلية نعم جميل كلام والله رائع ويعني بنتمنى أن الروح دي تسود في المجتمع وده اللي يخليني أسأل الشيخ علاء يعني متى تنتهي حالة التخوين والاستقطاب والاستقواء بالخارج بعد هذا الاتصال السلام عليكم
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا أستاذ أهلا وسهلا يا فندم
والله أنا مبسوطة النهاردة شوف آه. أكتر حاجة عند ربنا وقفة عرفات نعم وطوا التلفزيون يا حاجة بس وطوا التلفزيون واسمعني التلفزيون حاضر عينيا حاضر أنا مبسوطة إن أنا وصلت لحضرتك والله آه. والله أنا مبسوطة والحمد لله من آه. من رحمة الله علينا كما أمنا في القرآن هيأمنكم كلكم إن شاء الله يا رب. وهو اللي رشح لنا الريس وهو اللي هيأمنه إن شاء الله ليوم الدين وهيجعل راية مصر مرفوعة ليوم الدين بحق ما أمنا في القرآن بحق ما أمنا في القرآن فالنهاردة الله أكبر الله أكبر كمقدار وقفة عرفات عند الله فإحنا عند الله النهاردة إن شاء الله وربنا ينصركم ليوم الدين يا رب.
يجعلكم منصورين والشيخ محمد حسان وشيوخنا الكبار آمين.
كلكم ان شاء الله والريس مرسي بامر الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر والصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا, ربنا يثبتنا كلنا يا رب.
ويثبتنا على الصراط المستقيم ويثبتنا جميعا على الدين ان شاء الله ويطهرنا يطهرنا في الكلام الكفن ويطهرنا على الغسل ويطهرنا في القبر ويجعلنا مطهرين عند الله كما أمن مصر يأمنكم جميعا كما طهر مصر يطهركم جميعا ويجعلكم على التوعيد ليوم الدين لآخر قطرة من رئنا لآخر قطرة بحق لا إله إلا الله وسيدنا محمد رسول الله في حفظ الله أنا سعيدة والله والله جزيلا.
سعيدة فحفظ الله ربنا يثبتكم شكرا جزيلا يا حاج ربنا يبارك فيك دقيقة يا شيخ علاء ممكن تأذن لي بنصف نعم.
دقيقة بس اتفضل يعني دار في ذهني هناخد الاتصال حاضر دار في ذهني شيء سريع جدا على الناس أن تقارن بين شيخنا فضيلة الشيخ محمد مع إن طبعا أنا أعتذر له أن أج- أن أن تكون هذه المقارنة بين خطيب اليوم وخطيب الأمس نعم خطيب الامس اللي كان واقف يخطب والناس مدياله ظهره انا ما اعرفش ده صلاه ايه صلاه جديده دي انا ما اعرفش في خطبه الجمعه يبقى الخطيب يد- قاعد والناس في ظهرها خطيب يستبيح دم رئيس الدوله صبي و- وهذا خطيبنا وخطيب يدعو إلى دفع يدعو عجلة دفع الإنتاج.
الانتاج والى التآلف والعمل والى والبناء الحفاظ والحفاظ.
على ارواح لم تحدث لم نرى حجر يلقى في ميدان ال- ال- في في الجامعه لان ال- اللي هناك رايحين بيحافظوا على تراب البلد دي الناس بس تقارن بين هذا نعم.
ال- الدعي انه خطيب وبين الخطيب يعني آه، اسال الله سبحانه وتعالى يعني ان يحفظ بلاده آمين يا رب اتصال السلام عليكم عليكم الصلاة وبركاته أهلا وسهلا ازيك يا استاذ ملهم أهلا بيك الله يبارك فيك والله العظيم انت منور الشاشة يا استاذ ملهم ربنا يبارك فيك شكرا والله وللشيخ عبد الخالق والشيخ علاء سعيد والله منورين الشاشة والله شكرا الله يحفظك، الله جزيلا يبارك فيك.
ربنا يجزيكم ويجزيكم عن مصر كل خير والشيخ رب، محمد يا رب.
حسان والله كلمة بديعة وجميلة والله يا شيخنا لا يولى أحد في أرض الله إلا بمراد الله والشيخ سمعنا منه الكلام ده كتير وكلام جميل ولابد إن احنا نعرف إن الدكتور مرسي ولي بأمر الله واحنا ان شاء الله والله طنطا كلها يعني منها اللي هم مش موافقين على القرارات لكن احنا كلنا ان شاء الله باذن الله موافقين على قرارات حضرتك مع حضرتك نعم احمد ابو الليل من خناوي مركز طنطا أهلا أستاذ أحمد انا شاب ضرير يا دكتور آه، استاذ ملهم وارجو من حضرتك ان انت يعني ايه تديني المهله ان انا اتكلم اتفضل يا أخي نسمع حضرتك يا استاذ ملهم انا ضرير ومخلص مخلص آه، ثانويه ازهريه من 2008 ولسه ما حدش وظفني ولا عمل معايا اي حاجه وكلمت الشيخ مصطفى العدوي والدكتور ايمن خليل وما حدش قال لي حاجه وحضرتك والدتي هي اللي بتجري عليا انا ووالدي المريض طب اطرح فأرجو رقم إن تليفونك يا يكون في أستاذ أحمد وظيفه ليا ان انا راجل ضرير مش عارف اعمل ايه ودورت ربنا على يشفيك حضرتك ويعافيك كتير ويقوي وسألت.
بصرك وبصيرتك يا رب حساسك بس اترك رقم تليفون حضرتك ويتم التواصل معك حاضر ربنا يبارك فيك أم أحمد أهلا وسهلا السلام عليكم ازي حضرتك يا استاذ منى أهلا وسهلا ربنا يبارك فيك حي كل شيخنا وكل العظماء اللي واقفين معانا ان شاء ربنا يكرمك.
الله وبنقول لحضرتك كلمه كل اسكندريه معاك وزي ما قال شيخنا مأكد على كلمته ان شاء الله ان هو قال في ناس ما كانتش منتخبه الدكتور محمد مرسي لما شافوا اللي هو اللي بيعمله والحاجات الكويسه اللي عملها كله واقف معاه وراه نعم.
ان شاء الله ربنا ينصر الاسلام باذن الله يا رب يا رب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتصال آخر السلام عليكم السلام عليكم
السلام عليكم أهلا وسهلا ازيك يا زمولا الله يكرمك أهلا بيك اتفضل والله اشهد ان انا احبك في الله ربنا يحبك اتفضل اتفضل مسعد بيك والله انا فرحان من صميم قلبي على وجود الشيخ محمد حسان في وسط الناس وفي وسط الميدان وبقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد فالنصر قادم والنصر ان شاء الله آت لا محاله ومهما طال الليل لابد من طلوع الفجر نعم فهذه بوادر النصر والله والأمة الإسلامية بخير وأقول للمحمد للدكتور محمد مرسي سير على بركة الله سر فكل فالشعب المصري كله بجميع طوائفه وراك ولا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد نعم نعم فالله عز وجل آت بنصره إن شاء الله سواء كان اليوم أو غد وجزاكم الله خير شكرا لك شكرا لحضرتك اتصال آخر السلام عليكم
وعليكم السلام وبركاته أهلا وسهلا أهلا الله بحضرتك يحفظك جزاك الله خير ربنا يبارك فيك اتفضل مع حضرتك هشام مطيس شيخنا والشيخ اللي خلفونا شيخنا الشيخ عبد الخالق حبيبي في الله وصديق الشيخ الشيخ علاء سعيد جزاه الله خيرا أهلا آه، وسهلا حضرتك طبعا احنا آه، في بس ملحوظه بسيطه بس بالنسبه للاعلام اللي هو الاعلام الثاني حضرتك كنا كان في ال في, ال في الاول كان يستضيف بعض ال ال طبعا ان هو مصاب الثوره وشهداء الثوره عايزين نخلي بس الناس تعي هذه ال ال ال الاعلام ويرى ما ي- ما يشهده الان بيشوفوا طبعا احنا دلوقتي بيستضيفوا مين؟ ما يستضيفوش الا غير اللي ايه الناس اللي هو يعتبر اللي هي ال- العلمانيين والليبراليين او احد اللي هم القيادات ال- القيادات الحزبيه الذي هي تت- تدعي ان هي طبعا لمصلحه الوطن والكلام ده اما الان ما فيش طبعا حضرتك دلوقتي ما حد ما حدش بيستضيف من ابناء او ابناء شهداء اللي حتى حتى شهداء السويس النهارده كانوا كلهم واقفين في ميدان ال 40 الامهات والناس كلها كانت واقفه تؤيد قرارات السيد الرئيس وانما الاعلام آه، عشان يجيب حد من الناس دي طبعا لان هم طبعا كلهم لان الاعلان الدستوري دون يعني ده هو ده اللي كان مطلوب اصلا في بدايه الثوره و- واقاله النائب العام كانت مطلوبه في بدايه الثوره وهم الاعلاميين هم هم الذين قالوا هذه هذه الاقاويل طب احنا عايزين الناس تشهد هذه المشاهد في الاعلام الان محمود سعد وغيره او أو ان كان خير رمضان الناس دي كلها كانت تجيب مصاب الثوره طب فين مصاب الثوره طب ما تجيبهم لنا طب ما تجيب شهداء الناس الناس امهات امهات الشهداء اللي هم قتلوا والناس اللي الناس اللي هي آه، دماءهم آه، الناس اللي الامهات اللي هي بكت بالدم فين انت الناس دي كلها دلوقتي عشان تستضيفها الشيخ صبت حجازي اللي كان في كل في كل القنوات الفضائيه اللي هو كان من اول الثوره حتى نهايه الثوره كان موجود في ميدان التحرير النهارده فين انت ما بتستضيفوش ليه ما بتستضيفش الناس دي ليه اما اللي يقول لك انا محايد مش محايد نزل نزلوا الميدان واعلنوا اعلنوا اعلنوا رفضهم للعلم السوري كنت تمام، فين انت نعم، قبل كده؟
نعم.
انت كنت فين قبل كده محتاجين من الناس وعي محتاجين وعي من هذه الاشكال واحنا حضرتك طبعا يعني في بعض ال- بعض الناس انا يعني يمكن الشيخ عبد الخالق جزاه الله خيرا يعلم آه، من انا جيدا واحنا في فعلا حقيقه وانا اعلم بفضل الله تعالى من من مصادر المقصود منها في فعلا ناس من مش مندسه ده ناس ماجوره ومدفوعين لان هم مصلحتهم دلوقتي لان هي دي بقول لك هي دي فرصتنا ان احنا نرجع فرصتنا ان احنا نرجع دلوقتي يلحق نفسه لان كل واحد عليه اللي عليه سيديهاته اللي عليه اللي عليه حاجاته اللي عليه تمام، نعم، ربنا يبارك فيك يا رب. ربنا يكرمك، بس شكراً لك.
انا اعتذر على الاطاله ربنا يبارك فيك شكرا جزيلا بس انا شكرا جزيلا بس عايز اقول حاجه شايف ان المنظر؟
هنا ال- المنظر كله يا الناس الله، كلها بتصلي الميدان كله يعني ودي حاجه شيء جميل سجدا لله عز شيء وجل.
جميل ما شاء الله يعني الميدان الم- كله بي- بيكبر وبيركع وبيسجد لله سبحانه وتعالى هل تظن ان ربنا يضيع الناس دي طب نسمع كده ها ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين اللهم أبرم لأمة نبيك أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهتدي فيه أهل المعصية ويهتم فيه بكتابك ويهتم فيه بسنة رسولك ويهتم فيه بشرعك اللهم إني أسألك أن تفض هذا الجمع الكريم وقد حققت له سؤله وقد حققت له أمله وقد حققت له رجاءه اللهم اجعل مصر في كنفك وأمانك اللهم اجعل مصر في كنفك وأمانك اللهم اجعل مصر في كنفك وأمانك اللهم أنزل على مصر من رحماتك استخرج لمصر من بركاتك اللهم اجعل مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين اللهم اجعل مصر في معيتك اللهم اجعل مصر في معيتك اللهم اجعل مصر في معيتك اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك اللهم وفق ولاة أمورنا لكل ما تحبه وترضاه وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته ولا مريضا بيننا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا ميتا لنا إلا رحمته ولا عاصيا بيننا إلا هديته ولا ضائعا إلا زدته وثبته اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم واغفر لنا الذنوب التي تسل النقم واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء يا من ذكره دواء وطاعته غناء ارحم من رأس مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا اللهم احكم دماء المسلمين واحكم دماء المصريين واحكم دماء المسلمين في سوريا اللهم عجل بنصرهم يا أرحم الراحمين اللهم عجل بنصرهم يا أرحم الراحمين اللهم عجل بنصرهم يا أرحم الراحمين اللهم أقر أعيننا جميعا بنصرة هذا الدين وعز الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللي جاي بيأيد الشريعة يفايده واللي جاي بيأيد الدكتور مرسي يفايده واللي جاي عاوز حق الشهداء يرفع ايده واللي بيأيد القرار يرفع ايده فايدك تقدر تبقى شوية هنرفع العمدة ونقول للرئيس الحرامية ما يخرجوش من البلد بس بالسافة والسافة مش حرام ماشي اتفقنا؟ حلا حلا حلا حوش حلا حلا حلا حوش لا في احسن في احسن بس الوضع ده مش جديد اتفضل يا جماعه ما تسقفش يا جماعه الحاج حلا حلا حلا حوش
الله المستعان الشيخ علاء بنقول متى تنتهي حالة التخوين والاستقطاب والاستبقاء بالخارج ما احنا قلنا لما يكون في اخلاص اخلاص لله وبعدين انا هقول لك على حاجه والله العظيم هتهدى وهتفرج وهتفرج من عند الله سبحانه وتعالى انا فاكر يوسف عليه السلام شوف على وقي في غابه الجب ودخل السجن وبعدين نعم ايه اللي حصل فرجت يونس عليه السلام كان في بطن الحوت وبعدين ايه اللي حصل فرجت هتفرج فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا خلاص ولن يغلب عسر يسرين كما قال اهل العلم عليهم رحمه الله ولذلك انا عايزك تاخد بالك من حاجه انا عايز اقولها لك عايز اقول لك ان احنا لو قعدنا لحوار لما النبي صلى الله عليه وسلم وانا كنت بقول في غزوه بدر راح واخد براي ابي بكر وعاتبه ربه سبحانه وتعالى لانه اخذ المفضول وترك الايه وترك الافضل او الفاضل عمر بن الخطاب ساعتها اتكلم ابدا قال حاجه ابدا مع ان دي كانت وجهه نظره وجي بعد كده تأييد في القرآن الكريم نعم.
لكن هو عارف يعني ايه ان هو النبي بيستشيره ثم بعد ذلك في النهاية سيصل النبي عليه الصلاة والسلام لقرار وهذا القرار خلاص سيخضع له الايه الجميع.
سيخضع له الجميع نعم.
لكن مش اللي في دماغي انا ورأيي انا وكلمتي انا هي اللي لازم تمشي نعم.
خدت بالك يبقى اذا مهما اختلفنا وسنختلف وده مش اول اختلاف ولا هيبقى نعم.
اخر اختلاف لابد ان مع هذه الاراء المختلفه يبقى في حوار وفي النهايه نعلم ان اللي هيبقى فاصل كام راي رأي واحد.
واحد في ظل هذه الفتره ايضا نريد ان ننبه اخواننا من شيء هام عارف ايه هو نعم
اعداؤنا يصنعون ابطالا ليلتف حولهم الناس احيانا وهم ليسوا بأبطال هم في الحقيقة ما مم.
لهم ليسوا بأبطال بيصنعهم العدو ليلتف الناس على يقول لك شوف القرار الجريء شوف الكلمة الجريئة شوف الكذا يرحمك الله فاكر مصطفى كمال أتاتورك يا شيخ عبد الخالق نعم مصطفى كمال أتاتورك في تركيا مثلا على سبيل المثال أتاتورك وهو في تركيا لما داخل ضد الجيش اليوناني نعم حصل ايه الجيش اليوناني كان في هذا التوقيت ممكن عنده امكانيات يفعل شيئا امام الجيش التركي لكن كان الوقت ده تلميع لاتاتورك وكان العدو عايزه ليه لانه سينفذ مخططا له طب ايه اللي حصل الجيش اليوناني ما قالش ما نواجهش لا واجه وبعدين راح منسحب بخطه تكتيكيه قدام الجيش التركي لما حدث الكلام ده الناس حاجت اكتر والتفت حوالين اتاتورك اكتر على ان الاعلام ووسائل الاعلام كانها بتقول ان اتاتورك عمل ايه قهر الجيش اللي ايه اللي قدامه وامور زي كده في, في نفس التوقيت لما كانت تركيا في اواخر الخلافه وكانت هي محل الخلافه في تركيا الخلافه العثمانيه ودخلت بريطانيا لتركيا واتاتورك بدا يتدخل عشان يخرج الاحتلال البريطاني الراجل لما جه يتفاوض مع اتاتورك فاوضوا على ايه نعم التفاوض كان على ايه نعم خد بالك شروط كارزون والشروط اللي اتحطت ده اتاتورك اتلمع في الفترة دي اعلاميا وبقت تشير يشار, يشار اليه خد بالك بقى البريطانيا موجودة في البلد ومحتلة البلد هتطلع دلوقتي بس خد بالك ما زالت محتلة وهتسيب الاحتلال موجود فيها بمين باتاتورك نفذ انت بقى بس. خدت بالك بدل ما كل شويه بعض الناس عايزه تعمل مقاومه وعايزه تخرجني وعايزه تعمل لا, لا انا هت... صنعت بطلا والبطل اللي انا صنعته الناس اللي تلف حواليه وهو اللي ينفذ لي الايه المخطط بتاعي تخيل انا لقيت في كتب التاريخ اقرا هم اربع شروط الشرط الاول بص الشرط ايه ان تقطع تركيا صلتها بالاسلام نعم وتغيير اللغه العربيه شايف شايف الكلمه نعم بص الكلمه أن تقطع تركيا صلاتها بالإيه؟
بالإسلام بالإسلام يعني أنا هسألك سؤال م. أنت عارف لو اتشالت الشريعة حتة الشريعة أو الإسلام أو الكلام ده اتفرج اللي هيحصل إيه واتفرج على أعداء الخارج هينصروا وهيأيدوا وهيعملوا القضية تلف الدور هي القضية قضية دين نعم وقضية نعم. إسلام ما تقعدش تلف وتدور وتزوقها زي قضية اليهود مع فلسطين هم عمالين يتكلموا دينية دينية اليهود بيقولوا دينية نعم.
أمر... رؤساء أمريكا كلهم قالوا دينية نعم.
دول أوروبا بيقولوا دينية نعم.
كله بيقول دينية وما زال من قومنا من يقول إن المسألة قومية وبتاع خد بالك الشروط نعم.
دي وهم بيصنعوا بطلا قبل ما يخرجوا واحد تركيا تقطع صلاتها بالإسلام نعم اثنين لابد من القضاء على الخلافه مفيش حاجه اسمها خلافه نعم.
تبقى تركيا لوحدها مصر لوحدها السجن مش عارف ايه لوحده كله لوحده اه تفرق تسد طب ادي الثانيه اهي ده الشرط الثاني طب الشرط الثالث اي محاوله لاقامه الخلافه لابد من اجهاضها نعم.
اي حد يقوم بف- بالفكره دي لازم نعمل فيها ايه آه.
نجهضها ادي الشرط الثالث خد الشرط الرابع بقى ان ترفع من المحاكم أن يرفع من المحاكم القوانين الشرعية نعم.
واستبدلوا ذلك بأي قانون وضع عايز نعم.
تاخدوا القانون الشرعي.
الفرنسي ماشي نعم.
ماشي الأمريكي ماشي إيطالي ماشي بلجيكي ماشي الأربعة دول مضى عليهم أتاتورك آه.
اللي هم عاملينه هو البطل لما عمل كده خدت بالك خرجت بريطانيا راح الراجل ح- حضر في البرلمان البرلمان في يمين وفي يسار المؤيدين في اليمين والمعارضة قوة المعارضة ازاي تخرج من تركيا تركيا هيتجمع عليها الدول تاني ومكانها الخلافة والمسلمين دول يهددوا مصالحنا الراجل راح قايل ايه قال يا جماعة انا قبل ما اخرج من تركيا انا عملت ايه مم.
انا قطعت صلة تركيا بالايه بالعلم بالاسلام عملت واحد اتنين تلاتة بقى اليمين واليسار في البرلمان يعمل له ايه يسافر. فانا عايز اقول لك احيانا العدو احيانا الاعلام المضلل المفتري يصنع بطلا نعم.
خدت بالك الناس تقول لك ايوه دي قرارات جريئه وكلام جريء وبيقولوا مش عارف ايه انا عايزك تعرف مين اللي كلامه جريء ومين اللي قراره جريء عشان انت عندك موازين ايه الميزان اللي انت بتقيس بيه اذا كان علو الصوت قول لي اذا كان علو الصوت اذا كان كلمة لا هي اللي بتفرح كل الناس اذا كان التخريب هو اللي بيفرح كل الناس اذا كانت الجعجعة هي اللي بتفرح كل الناس كل الناس تقوى على كده تمام.
انا عايزك تقيس كل اللي انت بتشوفه خدت بالك كل اللي انت بتسمعه كل اللي انت بتراه قيسه بالموازين الشرعية بالموازين نعم.
الإلهية جميل.
عشان تعرف مين انت معاك حاجة معاك مستعجل؟
اتصالات كتيرة آه.
نعم طيب ربنا يكرمك طب نسمع انت الاتصال.
منور يا شيخ خالد.
الله يكرمك.
ربنا يبارك فيك ال- والاعلام هنتكلم فيها مع نقيس الشيخ عبد الخالق بقى.
بالميزان ان شاء الله هتعرف.
نعم نقيس ان شاء الله الأستاذ عماد أهلا وسهلا أستاذ عماد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك يا فندم انا شاكر لجهدكم العظيم ويعني جزاكم الله خيرا ونسال الله سبحانه وتعالى ان يقيم شريعته في ارضه وان يجعل شرعه هو الذي يحكم ويسود يا رب العالمين دايما يا فندم بنقول اقيموا دوله الاسلام في قلوبكم تقم على ارضكم نعم معايا يا فندم نعم فانا عاوز الناس قبل ما نعمل اي شيء لازم احنا نصلح احوالنا مع الله عز وجل نصلح احوالنا آه في الصلاه نصلح احوالنا في كل شيء عشان ربنا يكرمنا بالنصر باذن الله عز وجل انا برضو بدعو الدكتور محمد مرسي انه يعني يقبض بقبضه من حديد على ابراهيم عيسى وغيره وامبارح يا فندم لو تسمعوا خطبه الجمعه اللي كانت في التحرير خطبه مسيئه يتهم الدكتور محمد مرسي بادعاء الالوهيه فيا فندم يعني لازم الناس دي لها وقفه ليه وقفه عظيمه جدا معاهم نعم.
فنسال الله سبحانه وتعالى ان يقيم شرعه في ارضه وبارك الله فيكم شكرا جزيلا لك اتصال اخر السلام عليكم السلام عليكم
في حته طب ادعاء طب الالوهيه دي انا عايز أنا بس حته واحده أه كل الكلام ده عشان بيحصن القرار بتاعه عشان ما حدش يفشله لفتره ايه لفتره محدوده والقرار ما بيطلعش فردي برضه يعني قراره ما بيطلعش فردي انا هسأل سؤال القضاة لما بيجوا يحكموا حكم نعم
ما نيجي نقول هم برضو بيقولوا انا ربكم الايه الاعلى وما علمت لكم من اله غيره لان قراراتهم مش عايزه مالها خلاص تراد يقدروا يقولوا نفس الكلام ده على كلام القضاه يقدروا يقولوا نفس الكلام ده على كلام المحكمة الدستورية يعني المحكمة الدستورية لما عملت اللي عملته في مجلس الشعب وجه الراجل عايز يشتغل الدكتور مرسي ورع من عامل قرار عايز يحط مجلس الشعب ما لغايه ما تيجي انتخابات جديده عشان البلد يحصل لها ايه تمشي غضبوا وزعلوا وعملوا اللي عملوه ليه من اجل ايه مش من اجل ان انا ليا قرار وقراري ده ماله كانه لا ينقض ولا يعارض يقدروا يقولوا نفس العبارات دي للمحكمه الدستوريه يقدروا يقولوها للقضاه يقدروا يقولوها للي طالعين النهارده بيقولوا للدكتور مرسي ما فيش قاعده معاك قبل ما تلغي, تلغي, تلغي الاعلان الدستوري انت عايز تقول الان ولا يعترض عليك ولا ينقض عليك ما انا ممكن اقول لك نفس العباره جميل هنقول بس بعض الاتصالات بعض الرسائل اللي اتت الينا ما شاء رب العالمين يعني معانا اكتر من 8 صفحات اهمت ما شاء الله كل صفحه فيها 100 رساله بنؤيد نؤيد تطبيق شرع الله معاذ علي ابراهيم شمال سينا كلنا مسلمين بس ايه دخل السياسه في الدين نرد على دي لو نسجلها ايه دخل السياسه في الدين آآ آآ قبيله الحراب بتؤيد قرارات الدكتور مرسي بشده الفيوم اللهم وفق الرئيس محمد مرسي لما تحب وترضى قبائل الاولاد علي وعلى راسهم احمد ابراهيم بتؤيد يؤيدون قرارات الدكتور مرسي اللهم انصر الاسلام بنصره مرسي فإذا نهضت مصر نهض الإسلام سلوى من ليبيا بارك الله فيكم ويا رب الأزمة تعدي الأزمة وينصر الدكتور محمد مرسي ويحفظ بلادنا الغالي محمد مصر أو أم سيف الأستاذ الدكتور محمد مرسي ربنا يكرمك أسأل الله العلي القدير أن يعين أهلنا في مصر على إقامة شرع الله والله أحب محمد حسان الحمد لله أن جئت يا شيخنا المخلص محمد حسان ليتم بك الجمع يا ريتني معاكم من سوهاج تعليقا على وجود الشيخ محمد حسان في ميدان النهضة أحمد عادل أنديل من ليبيا بيؤيد الرئيس مرسي ويؤيد الشريعة الإسلامية الله معك يا رئيس مرسي البرغوثي فلسطين القدس إسلامية نعم أؤيد قرارات الدكتور مرسي وإن شاء الله لن يتراجع عن الدستور عبد الرحيم عثمان من سوهاج يا رب يتم فرحتنا ما فرحناش من زمان مرفت من سوهاج يا رب يتم فرحتنا مرة الرسالة مكررة أكثر من مرة ناجي حمادي بتؤيد الدكتور محمد مرسي اللهم اعز الإسلام والمسلمين واحفظ مصر من أعدائها أحمد خلف موسى المنيا شرفتنا وشرفت مصر يا دكتور حسان لا تتراجع دكتور مرسي الأخوة المصريين احذروا قناتي العربية و... ومش عارف ايه وعربية ايه كده وفق الله حبيبنا الدكتور مرسي مبارك أبو عمير بتؤيد قرارات الرئيس مرسي أرجوك يا رأس لا تتراجع الله سبحانه معك ونحن معك خدوا بالكم الرسالة اللي جاية دي انت بتتفرج يا ابو حمالات عاوزينك تبدع الليلة عايزينك تبدع الليلة دي بس البس الحمالات السوداء علشان تناسب اللي جواك كرم الله وجهك وسدد كلماتك يا شيخ حسان محمود صفوت بارك الله فيك يا شيخنا وأطال في عمرك يا رب تحمي مصر من المنافقين وينصر شريعة الإسلام على الطغاة أخوكم سامر من الأردن وافق وبشدة على قرارات السيد الرئيس محمود قاسم الفيوم آه اللهم احفظ مصر حمدي عبد الحميد بن الفيوم ربنا معاك يا سيادة الرئيس بحبك يا شيخ محمد محمود صفوت مصر قريب إن شاء الله نحن معك يا مرسي أسرة رمضان خطاب بني سويف اللهم احمي مصر من كل عدو عمران مصر محفوظة لوجودك فيها شيخ محمد ومحفوظة بحفظ الله لها محمد أبو خزيم حفظ الله مصر وإحنا معاك يا مرسي قبائل الرماح بسنور قبائل الرماح إحنا معاك يا مرسي لا نريد مال ولا جاه نريد شرع الله محمد سعيد أبو المجد عائلات مرسي والعدل عبد اللطيف معك يا ريس اللهم صل على سيدنا محمد أنا مع دكتور مرسي الله أكبر ربنا معاك يا مرسي حسن الفيوم ماذا يحدث في ميدان النهضة بيحدث كل خير اللهم أيد الرئيس محمد مرسي إن كان على حق واحفظ مصر من كل شر أبو صالح قنا كلنا معاك دكتور مرسي عبد الوارث جبريل أختكم في الله نعم أؤيد قرارات الرئيس دكتور مرسي نعم أؤيد دكتور محمد مرسي شريف من بني سويف أنا أشهد أن هناك من الحزب الوطني من يوزع المال ليتم تخريب البلد أنا من الإبراهيمية محافظة الشرقية صح لسانك يا أخي البردعي من أكبر العملاء لأمريكا أم عمر احنا بنقول الرسائل المؤيدة والمعارضة نعم أؤيد قرارات الرئيس محمد مرسي البردعي سلم العراق للأمريكان احذروا منه يا أهل مصر فهو من أكبر عملاء أمريكا حياك الله وجوفك يا أستاذ ملم أنا بتمنى لو نقدر نجيب الرسائل اللي أنا بقولها تبقى موجودة على الشاشة أو الكاميرا تيجي على الرسائل اللي أنا بقولها بالظبط ممكن حد يقول احنا بنقول تمام نسخة من على الشريط نعم بسم الله نؤيد قرارات الرئيس والله المستعان سعود يوسف وأسرته نعم لقرارات الرئيس بلايين نعم لشرع الله أحمد وأنس أنا مع مرسي والشريعة والدستور وحكم الله فينا أما متبع المنافقين والأفاقين وهم معروفون بسكرهم فهداهم الله وجعل كيدهم في نحورهم نعم دكتور محمد عبد المقصود دكتور محمد عبد الشيخ نشأت اه نعم ما شاء الله يعني احنا ابنا الهيئه الشرعيه جمال عبد الهادي نعم لا تتراجع يا رئيسنا والله كل والله كل الناس بتحبك الخروج من الازمه بالاستفتاء الشعبي ما هيبقى في معانا دستور بقى واتقال ان هيبقى يوم 15 يعني التصريحات اللي بدات تطلع الان ان هيبقى الدكتور مرسي هيطرح الاستفتاء هيطرح الدستور للاستفتاء يوم 15 تمام يعني انا معايا رسائل كتير اهوت بس وحن وهناخد بعض منها كل شويه لماذا لماذا ينقم العلمانيون من الاسلام اللهم وفق عبدك مرسي لقياده مصر الى بر الامان والايمان واقامه دوله الحق والقانون اللهم امين طيب يعني احنا معانا ما شاء الله الرسائل بتقترب من 1000 رساله اهوت على مدار الوقت اللي احنا قاعدين فيه بقى لنا اقل من ساعه فان شاء رب العالمين هيبقى هنقول ونحاول واللي مش هنقدر نقوله هيبقى موجود على الشاشه الان. شيخنا الحبيب الشيخ علاء قال ميزان الشرع ولكن انا عايز اجي في جزئيه الاعلام.
نعم.
الاعلام الكل بيتكلم اه الاعلام والكل بيتكلم انا عايز اقول يعني نريد اعلاما بلا اجندات. نعم وأجندته الرئيسية مصلحة الوطن وخدمة أفراده لا تعرية فصيل على فصيل آخر نعم نعم الله يفتح عليك يا أستاذ آه نقاط سريعة وأجيب على سؤالك بكل تفصيل ووضوح لكن نقاط سريعة جدا وبرضه هقول فيها دور الإعلام يعني لما أخذ الإعلام يركز أن الدكتور محمد مرسي عاوز يركز كل السلطات في إيده طب اللي عاوز يركز كل السلطات ده ليه يستعجل الاستفتاء على الدستور نعم. لان من المعلوم انه بعد الاستفتاء على الدستور واذا تمت البوافق قبله هيسقط الاعلان الدستوري كل اعلان دستوري انتهت كل الاعلانات كل الاعلانات, كل الإعلانات. اذا لو انا راجل عايز ابقى دكتور دكتاتور لا اعمل لي حاجه تقعد لي 30 سنه و20 سنه مش حاجه اذا كنا النهارده بيقول انه هيبدا الاستفتاء يوم 15 واحنا النهارده واحد في الشهر يعني اقصى مده كام؟ 15 يوم, يوم. خم... يبقى من الدكتاتوريه بس عشان الناس ما يضحكش عليها ده دور الاعلام الاعلام يعني يعني مش عايزين يتحقق فينا قول الله عز وجل استخف قومه فاطاعوه انهم كان مش عايز اقول ان هم يعني فسحروا اعين الناس واسترهبوهم فالاعلام اما ان يكون اعلام صادق انك تبين الحقيقه كما هي الشيخ علاء بيتكلم في نقطه حقيقة مسألة ان احنا كلنا مخونين بعض آه.
رب يعني بيجي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عايزين نتربى عايزين نت... والله العظيم لو الاخوه اللي في التحرير دول يسمعوا ازاي نتربى على كلام سيدنا النبي اياكم وسوء الظن فان سوء الظن ها من اكذب الحديث وأقدم على ذلك قول الله عز وجل يعني يا أيها الذين إن بعض الظن إثم إن إثم إثم فحينما الإنسان يعني من حق أخي المسلم علي أن أحسن الظن به هنقعد كل كل واحد فينا مخول الآخر مخول الثاني فمسألة الإعلام يعني أن تكون منصفا كن منصف فقط يعني تعالى نعم هل نحن هل نحن نوافق على كل شيء عمله الدكتور محمد مرسي انا اقول لك لا لا طبعا يعني انا اقولها ب- ب- بملء الفي نعم.
يوم ما ظهر الدكتور محمد يؤخذ مرسي منه ويرد.
بارك الله فيه و- و- و- و- وخطب في الاتحاديه انا قلت له لا انا كنت ارى ان يخطب في التلفاز للشعب المصري لكل كله المصريين.
هذا رايي آه.
أنا- هذا رايي الجمعة الماضية.
الله يفتح عليك هذا رايي انا اذا هذا معناه انما حينما يعني تقبل الراي والراي الاخر اتمنى من الاعلام المخلص المخلص لله عز وجل سواء ال- الأخ فلان وهم كلهم أساتذة محترف إعلام ال- أيضا نرتقي بالأسلوب نرتقي بأسلوب ال- الإعلام كثرت السفهات كثرت السقطات كثرت ألفاظ ما أنزل الله بها من سلطان يعني هذه هذه قضية من أخطر ما تكون حتى أصبح أبناؤنا في بيوت يا أستاذ ملهم نحن نستحي من أس... يعني يسمع على ألسنة إعلاميين يقول لك أنا عام أنا الأستاذ فلان والأستاذ فلان وال... واللي ت- يشيل لي آه، آه، قعدة حمام واللي واللي يطلع لي شوية ملوخية هل هذا إعلام؟ هذا هذا أنا لولا أني أخشى على لساني أن ينزلق إلى كلمات نرجو الله سبحانه وتعالى لأن الإعلام هو الركيزة الأساسية في أنك أنت تأخذ بيد أمة أو أن تهلك أمة ده أنا مستعد بالإعلام أشككك أنك أنت موجود ولا ميت صحيح دي حقيقة فهؤلاء جميعا أقول لهم والله يا أستاذ ملهم جميعا أقسم بالله سيقفوا أمام الله عز وجل ربنا عز وجل يقول أر- أستحلفك بالله أن تنتبه إلى هذا إن جاءكم ها فاسق بن فاسق فاسق واحد بنبأ واحد فما بالك إن جاءك مئة فاسق بألف نبأ فاسق واحد بنبأ واحد ممكن أن يفسد الدنيا فما بالك وأنت عندك مئة فاسق بألف خبر فاسد فيرجو كل أخ من الإعلام قبل أن ينظر إلى راتبه أو إلى مرتبه ينظر إلى أمانة الكلمة التي ينطق بها لن أذكر أسماء وعندي يعني من التناقضات تعرفهم يعني.
من التناقضات مرة ن- نفسي أرى الإسلام أنا لا أدعي أن الإسلام لي وحدي لأن أقول هذا مسلم وهذا مسلم وهذا مسلم والحمد لله نحن لا نحصر القضية علينا لكن أثبتوا لنا أثبتوا لنا حسن إسلامكم أما وأن يخرج إنسان مثلا أنا عقائد الآخرين يا أستاذ مولانا هم أحرار فيها لكن حينما يخرج إنسان ويقول اليوم يجلس البابا على عرش السماء هذه عقيدتك أنت وعقيدتك أنا أحترم عقيدة الآخرين لكن عقيدتي أنا لا ماذا تقصد ماذا تقصد بهذا ماذا نقصد حينما نرى مذيع يغمز غمز ولمز بعينيه ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء حرام علينا خائنة الأعين هذا غمز إشارة حتى لأنه لتوجيه فكر الناس هذه أمانة الكلمة أمانة ربنا عز وجل يقول كبرت كلمة كلمة كلمة مش عشر ساعات كلام كلمة واحدة كبرت كلمة تخرج من أفواههم يا ليت كل الإعلام يعلم أنها أمانة وسنقف جميعا بين يدي الله ما يلفظ من قول إلا لدينا والله العظيم أنا أنبه الإعلاميين تقوا يوما ترجعون فيه إلى الله إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت نعم فليتقي الله في الكلمة نعم.
التي ستعلق في قلوبه وبالرغم من ذلك يعني انا عايز اقول لك على حاجه مهمه جدا ولابد ان الناس تعلمها احنا ينبغي علينا ان احنا ننصح الناس نعم وأن نعمل على جمع الناس نعم.
وعلى جمع الكلمة لكن ليس من الضروري إن نصحت أن ينتصح ليس من الضروري إن أردت أن تجمع الكلمة أن تجتمع فلا بد أن يعلم الناس أن الناس ستنقسم برضه إن إلى علي- فريقين إن عليك إلا البلاغ آه إلى فريق حق وفريق باطل فيبقى لينا دور آخر غير النصح والبلاغ وإن أنا أبين للناس إيه هو الدور الآخر ده الدور الآخر هو أن هؤلاء الناس إن لم يهتدوا هؤلاء الناس إن لم يرجعوا يبقى ينبغي على الناس أن تحذرهم نعم ينبغي على الناس أن تبتعد عنهم نعم ينبغي نعم على الناس أن, أن, أن تبتعد عن, عن مثل هذا المسلك ولذلك هل تظن أنا يعني مش هل تظن هل تتيقن إن أنا وأنا متيقن إن الإسلام له أعداء جميل.
وإن البلد خلينا ليها أعداء أقول بعض التصريحات كده بحيث نعم. نرد بس على لأن التصريحات مهمة من الطرف الثاني بيقول بعض التصريحات فمحتاجين نقول نسمع.
الكلام ده صح نسمع.
ولا غلط نسمع.
نقول الكلام ده صح ولا غلط وائل غنيم بيقول مهما كانت أعداد المؤيدين لمرسي يظل الإعلان غير دستوري والخاسر الأكبر هو الرئيس نرد سريعا كده في ردود سريعة الخاسر الأكبر هو الرئيس مهما كانت أعداد المؤيدين لمرسي بيظل الإعلان اللي أصدره الدكتور محمد مرسي هذه غير وجهة دستوري.
نظرك ونحن ما رأيناه خاسرا بذلك بل بالعكس آه.
رأيناه قد ربح بذلك وما رأينا أن هذه خسارة إنما رأيناها بأنها ربح جميل مصطفى النجار عضو مجلس الشعب السابق بيقول اللي كان نازل قدام دكتور محمد جسري نعم. بيقول إلى المساكين الذين يبتزلون كلمة الشريعة الآن ويتاجرون بها ألم يصيبكم الملل
آه نحن نحيا بديننا ونحيا لديننا نعم إنما آه، يجب على من آه، يتاجر ب إنما أحجب لساني عن أن أقول ألفاظ إنما لا نمل من ديننا أبدا أيوة.
أبدا أما الذي يعني كما يتكلم بعض الإخوة آه، في دخول السياسة في الدين كما وأقصد أخ برضه مصطفى نجار أنا مسلم وأنا مسلم كل حركة من حركاتي تنقبض بالحل... تن- يعني ترتبط بالإيه بالحلال والحرام آه.
وهذا شرع هذا شر أنا أنا إذا إذا أشرب هذا أو لا أشرب هذا عند غيري يحكمه هواه عندي أنا يحكمه شرع هذا خلاص كل حركة حتى حينما تكلم الناس قديما في في الإعلان الدستوري في 19 مارس أنتم جعلتوها جنة ونار أنا عندي كده عندي عقيدتي أن أفعل ما هو حلال أروح الجنة أن أفعل ما فيه حرام علي أروح النار جميل فكل خطواتي هكذا هو لن نمل الأستاذ مصطفى النجار لن نمل أبدا لأن يعني قضية ديننا إلى أن نموت جميل إن يا رب يا رب اللهم امين نعم.
هناك بعض ال- الاخبار بدات يعني آه، تنتشر على المواقع الاخباريه الموثقه هنقول حاضر آه، ان هناك مقتل بشار الاسد ان مقتل بشار الاسد والسوري عز الحر وجل أن- أن يجمع علينا فرحتان الآن.
والسوري فرحتان.
الحر بيؤكد قتله و... و... وروسيا بتنفي ح- يعني نتأكد من الخبر ده بإذن الله رب العالمين بعد الفاصل بعد الفاصل نلتقي أيضا مع ينضم إلينا فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور مازن السرساوي
مصر مصر مصر يا بلدي مصر مصر مصر يا وطني أفديك بروحي وعمري وقلبي وكياني يا مصر أفديك بروحي وعمري وقلبي